لنا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من مزمور التوبة في الجزء الثاني في العبارات طبعا كلنا حافظينها بس هقراها بنص الإنجيل قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدده في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعطبني فأعلم الأسمى طرقك والخطاة إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيسبح لساني برك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك بتسبيحك لأنك لا تصر بذبيحة إلا وكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين كل سنة وحضراتكم طيبين يوم الأحد نحتفل بعيد حلول الروح القدس عيد العنصرة اللي بنختم بيه فترة الخمسين ونبتدي يوم الاثنين إذا أراد ربنا وعشنا بداية صوم الرسل اللي بنسميه صوم الخدمة أو الصوم الذي هو من أجل الخدمة وخلال هذا الأسبوع نشكر الله يوم السبت والحد الماضيين ربنا تمم لنا خمس سيامات مباركة نيافة أنبا أنطونيوس مرقس كمطران لإبرشية في جنوب أفريقيا هو الحقيقة بيخدم بقاله سنين عشرات السنين هناك مش في جنوب أفريقيا بس بيخدم في بلاد كتيرة لكن تأسيس الإبرشية وتركيزها ثم أنه يصير عليها أسقفا مجلسا ثم مطرانا ربنا يديله الصحة وبنعمة المسيح هيسافر وفد من الآباء علشان التجليس هيبقى في نهاية الشهر ده التجليس هناك في جنوب أفريقيا كمان أربعة من السيامات المباركة لأسقفة جدد نيافة أنبا ساوفيلوس أسقف لمنفلوط ومنفلوط دي طبعا في أسيوط وتنيح أسقفها من حوالي سنة وشوية وكانت الفترة دهيت في رعاية الأنبا يؤنس أسقف أسيوط ونشكر ربنا اختيار مبارك وتم بسلام ونيافة الأنبا إلاريون في البحر الأحمر أسقف للبحر الأحمر وبرضو الأب الأسقف اللي كان بيرعاها تنيح من شهور قليلة و اختيار مبارك للخدمة هناك في إبرشية بتتميز بسمات إنها إبرشية ساحلية وإبرشية سياحية وإبرشية طويلة أكثر من ألف كيلو بامتداد البحر الأحمر وعايزة خدمة وعايزة رعاية كبيرة خالص مع الآباء هناك نيافة أنبا بولس في أوتوا ومونتريال وشرق كندا ودي إبرشية برضو بتتأسس بنعمة المسيح لأول مرة هناك وزي ما قلت إن خدمة كندا ابتدت من 1964 يعني من 55 سنة فشوف بقى البداية يعني احتفلوا في كندا من أيام قليلة بالتذكار 55 لأبونا مرقس مرقس هناك كأول كاهن يخدم في هذه البلاد من بداية كاهن وكهنة كنايس واباء اسافه طبعا كندا فيها نيافه انبا مينا والاسقف الثاني فيها هيبقى نيافه انبا بولس مع دول ثلاث ابرشيات لكن كمان كان في اختيار لنيافه انبا متاوس اسقف لدير العذراء مريم في جبل اخميم هذا الدير العامر في عدد اكبر من اكثر من خمسين اب راهب وطبعا يحتاجوا قيادة روحية وأصول رهبانية وكانت فرصة طيبة مع تزكية الآباء أن يكون وياهم نيافة أنبا متاوس كأسقف جديد في وسطهم ولضبط الحياة الرهبانية نشكر الله نعمه كثيرة وعطاياه كثيرة لكن زي ما كلكم تعرفوا الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون والعبارة بتاعت ربنا يسوع المسيح كلمات خالدة ومحققة في كل يوم رغم ان بنرسم رسومات سواء في الاباء الكهنه او في الاباء الاسافه لكن حقل الخدمه واسع ويحتاج الكثير والكثير ويحتاج صلواتكم. حبيت النهارده اتكلم في موضوع من الموضوعات اللي آه، ذات اهميه بنصليها باستمرار قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدده في احشائه. وأحد مفاعيل الروح القدس عمل التجديد يجدد فكر الإنسان والاستنارة في حياة الإنسان عشان كده عايز أكلمك النهاردة عن تجديد العقل بمناسبة حلول الروح القدس آه زي ما كلنا آه نعرف أن الله عندما خلق الإنسان خلق الإنسان بالصفات الثلاثة خلقه عاقلا عنده عقل والعقل ده زينة والعقل ده اللي بيفكر بيبدع وبيقدر يتجول في الزمن له ماضي وله حاضر وله مستقبل وبيواجه المشكلات كتيرة من خلال العقل بيقدر يحلها كمان ربنا خلق الإنسان عاملا إنه لازم يشتغل أطرافه إيده صانعة الحضارة صنعة الحضارة في كل العالم في كل التاريخ ولو دققت في كل الأعمال اللي بنتممها كلها بتبقى من خلال أصابع اليد أصابع اليد هي اللي بتصنع التاريخ والحضارة في كل شيء الكرسي اللي احنا قاعدين عليه دي اصابع يد عملته ويد اشتغلته وهكذا قيسوا من اصغر الحاجات الفنون الدقيقة جدا لغاية الفنون الضخمة زي الاهرامات مثلا اصابع اليد هي اللي اشتغلت فيها فصنعه عام خلقه عاملا ثم ايضا خلق الانسان عابدا عابدا يعني فيه روح العباده وقال له أنا هخلي قلبك ده هو مكان العبادة فصار قلب الإنسان هو أول مسكن لله للعبادة وصار المخدع الشخصي بتاع الإنسان مش الأوضة الخاصة بتاعته أو القلاية باعتبارنا في الدير لكن صار المخدع الخاص هو قلب الإنسان والله عمل تكوين القلب انه داخلي جوانا ما حدش يعرف اللي فيه ايه طبعا من الناحية العضلية أو الناحية الفسيولوجية أو من الناحية العضوية هو عضو عضلي في جسم الإنسان لكن من ناحية الفكر الروحي هو يمثل الإنسان كله القلب وكتابات الآباء كثيرة في موضوع القلب وفي الموضوع بصفة عامة عن حياة الإنسان فصار عنده عقل بيفكر وإيد بتشتغل وقلب بروحه بيتصل بالله باستمرار لكن عايز أقف وياك عند حتة العقل عقل الإنسان عقل الإنسان على سبيل المثال الفتية الثلاثة ودانيال الأربعة دول يقول عليهم في الكتاب تعبير جميل قوي أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيما أرجوكم تاخدوا بالكم من التعبير في دقته أما هؤلاء الفتيان الأربعة أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيما حكيما دي في دانيال واحد سبعتاشر لعشرين وقدامنا شخصيات في الكتاب المقدس ظهر رجاحة عقلها يعني مثلا أبي جايل في العهد القديم أبي جايل لما زوجة نبال لما آه، يعني القصة بتاعتها وتصرفت بحكمة داود النبي قال لها مبارك عقلك مثلا المرأة الكنعانية اللي كانت ابنتها آه، مريضة مرض شديد طبعا الطب زمانها كان محدود وتصرخ أمام الله وترفع قلبها وترفع صوتها ولما المسيح يدخلها في اختبار إيماني ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ترد عليه رد لا نتوقعه أبدا ولكن أيضا الكلاب تأخذ من الفتاة الذي يسقط من مائدة أربعة عقل عقل مثلا وطبعا المسيح مدح إيمانها مثلا زكى زكى ده راجل كان محاسب ولا عشار وبيقابل ناس كتيرة ويتعلم منهم لكن عندما تواجه مع المسيح تغير الحياة وها نصف أموال المساكين طلع عقل رجاحة العقل بولس الرسول وطبعا سيرته معروفة يقول كده أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا طب إيه اللي حصل لك يا بولس لما عقلي استنار ونور قدر يصير كارزا وعملاقا في الكرازة الآية دي واحنا بنصليها يجب أن تدخل في مشاعرها قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي انسان عمال يكبر في سنه وفي عمره وبيحتفل بعيد ميلاده لكن عقله قديم او عقله مغيم زي ما هذكر دلوقتي بعض بعض النماذج طب ليه ربنا خلق للانسان عقل تقول لي ما هو عشان يبقى انسان لازم يبقى عنده عقل طب العقل وظيفته ايه ببساطه شديده يعني طبعا العقل هو وظيفته الاولى التعرف على الله وكائنات الخليقه كلها نقول كده في المزمور السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه السما دي بتتكلم والفلك اللي احنا فيه والمجموعات الشمسية والكون بصفة عامة بيتحدث مملكة النبات تتحدث الأشجار العملاقة الحشائش الصغيرة مملكة الحيوان تتحدث بالحيوانات الضخمة وبالحيوانات الضخمة أو قليلة أو الصغيرة بالطيور اللي في السماء والفراشات بالأسماك اللي في البحر والحيتان كل ده بيساعد الإنسان على أنه يعيش روح التأمل التي أوجدها الله في الخليقة كلها أول وظيفة العقل أن نتعرف على الله وعلى خليقته الوظيفة الثانية أن العقل هو وعقل المعرفة وعقل المعرفة وزي ما لسه بقول هو الإنسان صنع الحضارة والعلوم كل الساينس اللي في العالم والمعرفة الواسعة اللي, بيتعد... اللي بيت... بيدرسها الإنسان تصور كده لما يمسك الخلية الواحدة ويقعد يدرسها ويدرس التفاصيل بتاعتها ويدخل من الخلية لأدق حاجة ويبتدي يدور على التركيبات اللي موجودة في كل خلية المعرفة الواسعة في العالم والمعرفة دي تحولت بقى لدراسات وكليات وعلوم وتخصصات متعددة كمان العقل له وظيفة مهمة أنه يساعد الإنسان في أخذ قراراته صحيح الإنسان في أول حياته في ميلاده وفي وفاته هو مسير لا يعرف إمتى هنا ولا إمتى هنا ولكن الخط الواصل ما بين الاثنين الانسان فيه صاحب الاختيارات وصاحب القرارات والعقل هو اللي بيساعد فلو كان عقل الانسان على مستوى الاستناره كلامه كويس قراراته صح وحياته ماشية صح لو غاب هذا ولم توجد الآية اللي احنا واقفين عندها قلبا نقيا اخلق فيها الله دي التوبة وروحا مستقيما جدده في أحشائي دي الاستنارة أو التجديد اللي جوه حياة الإنسان اللي المفروض يبقى عملية مستمرة طب العقل السليم عقل الإنسان إزاي يقدر يحكم أنه ده عقل سليم أول علامة من علامات العقل السليم أنه يقوده الله مش يقوده الهوى الشخصي يعني الله أمامه في كل حين وزي ما بنتعلم في كنيستنا ان اول رسمة في الميرون بتبقى على الرأس على النافوخ موضع العقل والرسمة دهيت لتقديس العقل لتقديسه وتخصيصه ان الله يعمل فيه ونقول كده في المزمور مزمور 19 وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد وعارفين الأجهزة الجديدة الأجهزة الحديثة اللي هي الريموت كنترول اللي بتشتغل عن بعد أهو بالظبط كده وصية الرب وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد عقل يقوده الله شوف كمان في المزمور يقول ايه ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما أحكام الرب حق عادلة كلها وربما الآية المشهورة اللي بنحفظها من صغارنا سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي عقل يقوده الله يقوده الوصية يقوده فكر الإنجيل في واحد عقله هو اللي عاجب هو يعني عاجب العقل بتاعه بيتصرف بأي حاجة ومفيش آه الله ليس له وجود في هذا العقل الصفة الأولى أن العقل يقوده الله وطبعا قيادة العقل من خلال يعني ممكن واحد يكون بيقرا الانجيل لكن عقله مقفول لا يسمح لكلمة الانجيل انها تجدد حياته عشان كده بتعلمنا الكنيسة ان قبل قراية الانجيل دايما في وقت صلاة عشان يا رب افتح عيني وافتح ذهني عشان اقدر افهم الكلام اللي قدامي ده واحيانا من الاختبارات المشهورة انك تكون آية عدت عليك مرات ومرات ومرات وبعدين تيجي المرة دي تقول ايه انا اول مرة افهم الآية دي انا اول مرة اعيش الآية دي انا اول مرة اعرف ان بعدها كده او بتتكلم عن كده ده اختبار ده اختبار استنارة اذا العلامة الاولى عقل يقودها الله العلامة الثانية ان العقل الصح دائما متوازن دائما متوازن لا بيميل يمين ولا بيميل شمال احنا في زمن فيه معلومات كتيرة وبيقولوا زمن فيض المعلومات واحنا في زمن الاتصالات والكلام كل ده موجود لكن العقل المتزن علامة من علامات صحة العقل يقول لك فلان ده موزون فلان ده كلامه يتاقل بالذهب فلان ده الكلمة بتطلع بحساب ومن هنا تأتي الخطورة بتاعت يوم الدينونة بكلامك تتبرر وبكلامك تدان الإنسان أحيانا بيقع في فكرة إيه إن أي كلام هيطلع مني يعني هو كلام في الهوا خلاص لكن لا يدرك ان كل كلمة تخرج منه مسجلة عند الله محفوظة محفوظة كل كلمة تخرج ومن يقول لأخيه أحمق يستوجب نار جهنم وكلمة أحمق دي أربع حروف يعني تصور أربع حروف من اللغة يكونوا طريق الإنسان إلى الهلاك هنا خطورة بالغة ويمكن في حياتنا أو في حياة البرية آه، فضلوا الصمت كثيرا جدا عن الكلام لأن الكلام آه، كثرة الكلام لا تخلو من معصية إذا العلامة الثانية الكلام الموزون اللي بيطلع من الإنسان بيطلع في قعداته الخاصة بيطلع في قعداته العامة بينه وبين فكره في وسط أسرته في وسط خدمته ده كلمة واحدة ممكن تهيج شعب كلمة واحدة ممكن تهيج كنيسة ممكن تهيج خدمة ممكن تتعب أسرة كلمة واحدة عقل مملوء بمعرفة متوازنة وده يخليني أقول حتى قرايتنا يجب أن تكون قراءات متوازنة لا نقرأ لكاتب واحد ولا نقرأ في مجال واحد بس الإنجيل هو أولا لكن كل المعرفة قدامنا بالذات لو كنا خدام على أي مستوى من مستويات الخدمة العلامة الثالثة اللي بتخلي العقل صح ان العقل ده له دايما مرجعية في مثل مصري كده مش عارف تعرفوه ولا لا اللي ما عندوش كبير يشتري له كبير انا ما اعرفش هيشتروه منين اه لكن يشتري له كبير والذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا المرجعية مهما الإنسان كبر في المعرفة ومهما كبر في الآدمية ومهما كبر في خبرة الحياة إلا الإنسان يحتاج دائما أن يعود إلى مرجع مرجع كنيستنا بتعلمنا ان احنا يكون لنا اباء اعتراف واباء مرشدين طول حياتنا كيف ما يكون مواقعنا في الخدمة وكتير الواحد ممكن يواجه موقف الموقف ده مش عارف يتصرف فيه ازاي المرجعية هنا بتدي نوع من صمام الأمان في عمل الإنسان وفي حياة الإنسان إذا رأيت إنسانا دائما يسقط اعرف انه يقود نفسه بنفسه عايز واحد ماشي بمخه فمن خلال كده بيبتدي يضيع نفسه نسمع عن البابا اثناسيوس العظيم كانت مرجعيته وهي القديس الكسندروس البابا رقم 19 والقديس أغسطينوس اللي بنسميه شفيع التائبين وابن الدموع كانت مرجعيته القديس أمبروسيوس أسقف ميلان وكانت سيرة أنبا أنطونيوس سيرة فاعلة في حياته وفي توبته المرجعية من الأفضل أن تكون أشخاص لهم حكمة ويمكن أن تكون المرجعية أيضا بعض الكتب الكتب القيمة أو ممكن شخص يكون في مجال ما خبر الحياة كثيرا لكن من الضرورة بمكان أن يوجد للإنسان مرجعية أنا قلت ثلاث علامات عقل يقودها الله وعقل معرفته متوازنة وعقل له مرجعية نمرة أربعة ودي المهمة أن هذا العقل دائما متجدد المياه الواقفة دايما مياه راكدة والمياه الراكدة تبتدي أكسجينها يقل وتبتدي تمتلئ ببعض الفطريات والبكتيريا وحاجات زي كده وبتدي يبقى ريحتها مش حلوة وتبقى لا تصلح لشيء لا في زرع ولا في شرب ولا في صناعه لكن الفكر المتجدد باستمرار وده اللي بيخلينا نصلي الآية دي باستمرار قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أحشائه كل ما الإنسان فكره ه- يحوت شوية ينحرف شوية الروح مستقيما جدده في أحشائه يتر- يرجع إلى استقامته بتعجبني الآية اللي في المزمور الأول وإحنا بنصليها عن الرجل طوبى للرجل ونقول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه وتوقفوا عند كلمة مجاري المياه اللي هي ال water stream مية جارية مية جارية مية متجددة مية أكسجينها حاضر مية ده مجرد مرورها قدامنا كده يشبع النفس مجرد ان المية دي تروي بيها تجيب نتيجة مجرد المية دي تشرب منها ترتوي يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه حالة التجديد الروحي في الإنسان في عقله فكره في واحد راكب وفي آه، عندنا في ال- في الأمثال المصرية آه، أمثال تضعف هذه النقطة يقول لك اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش دي كارثة أو اللي نبات فيه نصبح فيه اللي نبات فيه نصبح فيه يعني مفيش تغيير خالص مفيش تجديد خالص خالص عملية تجديد العقل عملية روحية داخلية فيها عمل للنعمة وفيها عمل لإرادة الإنسان الاتنين بيشتغلوا مع بعض فيها عمل للنعمة نعمة الروح القدس اللي يساعد في تجديد فكر الإنسان وحياته وفي نفس الوقت فيها إرادة الإنسان اللي بتستقبل واللي بتنفذ واللي بتسعى في هذا حتى احنا في الكنيسة عندنا حاجة لطيفة قوي يقول لك احنا عاملين نهضة مش كده كلنا بنعمل نهضات في الأعياد والمناسبات وسير القديسين نهضة الكلمة دي كلمة رائعة بس المهم تكون اسم على مسمى المهم ان كلمة نهضة دي نهضة انهاض فكر الإنسان انهاض روح التوبة فيه انهاض الاستنارة انهاض الرؤية الجديدة في حياته وده مثلا الكنيسة من من حلاوة طقسها انها تعمل لنا طقس شعانيني مثلا طقس صيامي طقس فرايحي طقس كياهكي طقس سنوي التنوع ده هو على مجاري المياه على مجاري المياه التجديد المستمر ده مجيش مثلا مرة أقول يا احنا صمنا الصيام ده قبل كده آه، بعمرنا كله زهقنا لا ده هي عملية التنوع والتجديد والتغيير المستمر ده حتى في نغم الكنيسة في نغم الألحان ده يطفي بهجة ويطفي استنارة في حياة الإنسان ويطفي كمان تشويق يبقى الانسان متشوق احنا مثلا داخلين على صوم كذا او داخلين على مناسبه كذا في سفر المراسي وهو سفر صغير ملحق بسفر ارميه النبي في اخره ايه من ثلاث كلمات يقول كده جدد ايامنا كالقديم والآية دي يعني ممكن أن تكون مصدر لتأملنا جدا جدد أيامنا كالقديم يعني خلي الأيام بتاعتنا النهاردة فيها روح الجدة كما كانت في القديم أحيانا الإنسان يتكلم عن المسيح التاريخ المسيح تاريخ مش المخلص مش الذي يرافق حياة الإنسان كل يوم احنا نتكلم كده نتكلم على مثلا بعض الخدام أحيانا يغلطوا ويتكلموا عن المسيح كأنه سوبرمان لكن مش ده المسيح هو المخلص هو الفادي آه، العمل الخلاصي بتاع المسيح فهنا لما بنقول ان هذا العقل يجب ان يتجدد في فكره يتجدد في فكره وطبعا الآية واضحة جدا في رسالة روميا لما قالها لنا القديس بولس الرسول لما قال كده تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم دي وصية وصية إلزامية وصية إلزامية تجد تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم تجديد الذهن وطلبة تحتاج من الإنسان أن يقف قدام الله ويقول له يا رب ساعدني وأنا بعتقد أن تجديد الذهن هو شكل من أشكال التوبة أحب نتكلم عن التوبة كتير لكن توبة حقيقية بفعل حقيقي تلاقيها قليلة في وسط الناس فعايزة تجديد ذهن الإنسان والتجديد ده قضية كبيرة جدا في حياتنا المسيحية لكن أصولها وجذورها الكتابية واضحة قدامنا جدا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي أدي علامات العقل السليم والعقل المتزن والعقل الصح لكن عايز أحط قدامك بعض سمات العقل الغلط يعني مثلا عندنا عقل يهول عقل تهويل يبقى الموضوع قد كده يهوله قدامه آه، في اي خبر في اي حكايه وطبعا عشان يهوله لازم يضيف عليه تبقى القصه صغيره وقصه بسيطه او محدوده وبعدين لانه عقل مهول اتحطت في ده ابتدى بقى ينسج حولها حكايات وممكن تبقى مشكلة وتكبر نوع تاني من عقل العقل المنحرف اللي دايما بيفكر شمال عارفين في العربيات دايما الواحد لما يبقى فيه عربية مش موزونة يقول لك العربية دي بتحدف شمال او بتحدف يمين يوم اللي بيسوقها في خطورة عليه والعقل ده دايما عايش في الخيال حاجات خيالية يتصورها ويتخيلها وفي عقل تاني للأسف مشحون باليأس تيجي تقول له حاجة يقول لك ما ينفعش تيجي تحكي له موضوع يقول لك عملناه قبل كده وما ينفعش تيجي تقول له على حاجة المستوى يقول لك لا مش هتنجح كسر مقاديف بي رؤيته فيها يأس ليس عنده رجاء بالمرة في أي حاجة ويجيب بقى أمثلة في أمثلة بس يعني كلامها ما يناسبش إن احنا نقوله آه عشان يأكد بيها كلامه لكن عقل اليأس ده من أخطر أنواع العقول ده إن كان في عقل في أصلا يعني وطبعا موضوع اليأس ده فاكرينه مع أديسون اللي اخترع المصباح الكهربي لما جابوا الناظر وجابوا والدته وطردوا وان قال لها ابنك ده مش نافع طب معلش طب عشان خاطر الست تبكي مفيش فائده انا قررت اطرده عقل الناظر عنده يأس مخه مليان يأس لكن عقل أمه كان مليان أمل فضلت تزق ابنها ويبيع جرايد ويبيع مجلات ويركب في المواصلات ويجيب ثمن الدراسة بتاعته لغاية ما صار مخترع واختراعاته عديدة عقل الأمل كمان في عقل جامد او متجمد آه عقل الجامد ده الذي لا يتطور لا يتطور مع الزمن زي ما هو العقل ده هو عايش ب بأيام ما كان صغير مثلا أو بخبرته القديمة بتاعته و عقله دهوت لا ينظر حوله ايه ولا الزمن بيحصل فيه ايه ولا التطور حصل فيه ايه هو عقل وفي نفس الوقت يرفض كل جديد رافض خلاص دي انواع من عقول ربنا يعني يحفظ الانسان منها في عقل تاني العقل الروتيني والعقل الروتيني ده هو اللي هو آم، يعني هي بتتعمل كده وخلاص بس ما يعرفش غير في الدنيا غير الحكايه دي هو يخرج الصبح الساعه كذا يقعد لغايه الساعه كذا يمسك ورقه يمسك قلم ما ما فيش حاجه بتجد في حياته وبعدين يقول لك انا بقالي 30 سنه بعمل كده انت عايز تغيرني النهارده ده عقل روتيني ولا يصلح طبعا في امور الخدمه او في امور العمل حتى في امور المجتمع هذا العقل لا يعرف التجديد ولا يعرف الابتكار ولازم نبقى عارفين ان في هنا مصطلحين دايما بنستخدمهم كتير ما بين هو اصاله وما هو معاصره وعملية الجمع ما بين الاثنين دي عايزة العقل الذي يجدده الروح القدس بين الأصالة جدد أيامنا كالقديم عايز روح الله يعمل في تجديد عقل الإنسان عشان يقدر يجمع ما بين الأمرين دول الأصالة الجذور والمعاصرة الثمر والشجرة اللي فوق الأرض في عقل فضولي عمال يدور على الأخبار ويبحث على الأخبار وينقل سير الناس وينقل الحكايات فضولي ويشبع بالحكاية دي ونفسيا يعني لما يعرف أخبار الناس يشبع طبعا ده عقل مريض يعني في كمان عقل منقاد منقاد يعني ما يعرفش غير فلان هو ده البطل بتاعه والبطل ده كيف ما يكون بقى بطل في تاريخ الكنيسة بطل في تاريخ المجتمع بطل آه، في التاريخ القومي بطل في التاريخ السياسي هو ما عندوش غير شخص واحد وهو منقاد أو مسلوب لفكر هذا الإنسان العقل المنقاد لا يستطيع أن يفكر بمفرده وكأنه عقله كده مسبي في الشخص اللي حطه قدامه ودي خطورة الإنسان الذي يقرأ لكاتب واحد مهما كان هذا الكاتب وفي كل المجالات مهما كانت براعة كاتب واحد لكن ده عقل واحد ما يصحش الإنسان يبقى أسيره لأن كل إنسان له فرادته في كمان العقل المشوش المشوش يعني ايه ده اللي تلاقيه بيتكلم في موضوع ويخرج لموضوع تاني وبعدين موضوع تالت وموضوع رابع وتيجي تدور على الحكاية او اصل الموضوع ما تلاقيش ده زي التايه زي واحد كده يقول اجرب الشارع ده طب امشي في الشارع ده طب ارجع الشارع ده واحد زي التايه في فكره مشوش وفي عقل كمان بيسموه العقل المنفعل دايما منفعل دايما متوتر دايما قلقان ابسط كلمه تخليه انفعاله وده بينعكس طبعا على حياته بامراض كتيره واتعاب كتيره طبعا ممكن نضيف لكل العقول دهيت او ان كانت عقول العقل الشهواني اللي الخطيه او الشهوات متحكمه فيه واللي بيدرسوا في الادب بيقدروا يحددوا ان الكاتب ده مفتاحه كلمه كذا المال مثلا مفتاح الكاتب ده موضوع السلطه او الذات النقطه دي اللي هي عمال يدور حولها وهكذا اخر حاجه احب اقولها ان الانسان لو اراد النعمه من فوق تساعدني في تجديد ذهني وعقلي قلبا نقيا اخلق فيها الله روحا مستقيما جدده في احشائي لكن دوري انا بالاراده ايه ممكن اقترح حاجه او اتنين او تلاته كده يبقوا قدامنا ممكن العقل يتجدد من خلال القراءه المستمره وعلى راسها الانجيل ولذلك التدريب اليومي بتاع قراءة الإنجيل أحد وسائل تجديد العقل جدد عقلك بقراءات مستمرة متنوعة وما تقفش عند حاجة واحدة كمان من الحاجات الجميلة ان الانسان يجدد عقله بالجلوس الى الكبار الجلوس الى الكبار سواء في اخذ المشورة سواء في الدردشة العامة كده خبرات الماضي تستطيع ان تفيد الانسان في الحاضر بالذات لو كان الكبار لما بنقعد وياهم خبرتهم في التاريخ خبرتهم في الحياة خبرتهم مع الأشخاص خبرتهم مع المواقف والقرايات دهيت قرايات المشورة أو أخذ المشورة من الآخرين بالذات الأمناء بتبقى مؤثرة جدا في تجديد عقل الإنسان يقول لك أبونا قال لي أو سيدنا قال لي الحكاية ده هي ويمكن الخبرة تبقى في كلمتين لكن الكلمتين دول يبقى لهم معنى كبير في حياة الإنسان وتجديد عقله ودي مسؤولية علينا باعتبارنا احنا النهاردة في عدد كبير من الآباء الأسافة مسؤولية علينا حتى مع مجامع الكهنة ومجامع الكهنة مع الخدام والشمامسة ان احنا ازاي نساعدهم على تجديد العقل وروحا مستقيما جددوا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جددوا في احشائنا ازاي التجديد ده بوسائل كتيرة من ضمنها وسيلة المشورة يمكن وسيلة أخرى من الوسائل اللي بتساعد الإنسان إنه يعرف التاريخ وأعتقد أنه لحكمة بالغة كنيستنا فيها السنكسار وفيها الدفنار هو ده كتاب تاريخ وتاريخ على مراحل السنين أحد وسائل بتساعد الإنسان في تجديد رؤيته وتجديد ذهنه الخلاصة يا أحباء مع احتفالنا بعيد حلول الروح القدس بنرفع قلبنا وبنقول قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي بنصلي وبنطلب ان الله من خلال عمل الروح القدس يمنحنا روح التجديد في حياتنا روح التوبة روح الاستنارة في حياة الإنسان في حياة كل أسرة عشان الأسرة ما تحسش بالملل في كل خدمة في كل كنيسة حتى في المجتمع يحتاج أيضا إلى روح التجديد على الدوام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Cabina l'Eloia sabatriche, io che agio pneumatiche, nicaiche, sostiona, stonionon, amin, tronche volengo emogio benchoi, si sos be Christos, be Christos afton fe volchnef motu afshen af shoye nifi o afim so inomem, be fiot sotio mono onainon, akichiet charis mui sistemet o ibem temelchi, sedek temet keloyen te yakobino genoem timathos sala, gadiet sot bente david, انت صوفيا انت سولومون وابن من برك ليتون في تفيجين يا ابو سولوس شوي سفي عريبون خيم بتاهو ايرات فين بنيوت الطايوت عرش رفس بابا افات نم بنيوتن متروبوليتس نم نيبسكوبوس نيت كيني من فنوتن تيت فيف تاغرو جنو افرونوس ناني شارون بين مان سيو انهيري نيكون تيف تبيو انو غاجي تيرو صاب السيت انو اتشالفجي طبيب خريستوس ريغون تفكار انه في ناني فولخن اوهيرين كتاب بنيشتيل ناي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا بلوغيسون امين اسمو ايرويس مو ايرويس تيمي تانيا كوني فولغوين باسمو ليترافع الله علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيي السؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عن المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم صالحا منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القيامة المجيدة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين سشوبي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم مع روحك أيضا طبعا النهاردة الأربع الوحيد اللي في السنة اللي بنبقى فيه فطاري فهنوزع شوكولاتة